مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين
عايز أكلمكم النهاردة عن فضيلة الإفراز فضيلة الإفراز يعني فضيلة الحكمة والمعرفة والتمييز والتمييز كيف يميز الإنسان ويفرز الحق من الباطل والصالح من الضار كثير من الناس يعبدون الله ويصومون ويصلون ويعترفون ويتناولون ويقرؤون الكتاب ومع ذلك لا يوجد عندهم الافراز لا توجد عندهم الحكمه التي ينجحون بها في الحياه والسيد المسيح باستمرار نبه الى هذه الحكمه وايضا الكتاب في العهد القديم نبه اليها كثيرا الكتاب بيقول بيقول الحكمه افضل من الجهل الحكيم عيناه في راسه اما الجاهل فيسلك في الظلام الحكيم عيناه في راسه اما الجاهل فيسلك في الظلام ومن اهميه الحكمه مدح السيد المسيح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع وقال لنا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات ومن أهمية الحكمة صارت اسما من أسماء الله بل الحكمه هي لقب من ألقاب الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الكتاب يتكلم عن السيد المسيح فيقول إنه حكمة الله وقوة الله آية مشهورة تلاقوها في كورنثوس الأولى واحد أربعة وعشرين حكمة الله وقوة الله وقال الكتاب الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة يقصد الله في تأسيسه أسرار الكنيسة السبعة الإفراز لازم لقيادة الإنسان لأن كثيرين ضلوا في الحياة بسبب عدم الإفراز بسبب عدم الحكمه عدم المعرفة عدم التمييز بين ما يجب وبين ما لا يجب وجميع الناس اهتموا بهذه الحكمة وهذا الإفراز سواء في الكلام أو في السلوك أو في الحياة كلها واصبحت الحكمه ايضا صفه لازمه من صفات المرشدين ومن صفات القاده ومن صفات الرعاه ايضا حتى ان الشمامسه السبعه عندما اختيروا قال الاباء الرسل للشعب اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه سبعه رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمه مملوئين من الروح القدس والحكمه فنقيمهم نحن على هذه الحاجه إذا لابد الإنسان يكون مملوء من الحكمة وأيضا الروح القدس سمي أيضا روح الحكمة وروح المشورة كما ورد في سفر إشعياء وفي صلوات الأجبية الإنسان الروحي السليم ينبغي أن يكون حكيما في تصرفاته الروحية حكيما كفرد وحكيما كقائد إذا أعطي قيادة ومن ضمن الأقوال اللطيفة من كلمات الشعراء بيقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه ارسله ما توصهوش إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه يعني عايزين واحد يكون حكيم في فرق بين انك تبعت واحد وتقعد توصيه عشرات الوصايا وفرق بين انك تبعت واحد حكيم وما توصهوش هو هيعرف كل حاجة لأنه حكيم والحكمة أنارت للناس المسالك وأنقذت الكثيرين من المهالك واصبحت نورا للسائرين في الظلمه واصبحت اكليلا لمن يطلبون الحكمه لزوم الحكمه في الحياه ولزوم الافراز ان مفروض ان الانسان يفرز بين الصالح والطالح بين الجيد والرديء بين السلوك الواجب والسلوك الخاطئ يبقى عنده إفراز بيفرز يقدر يميز عنده تمييز آدم لم يستطع أن يفرق بين ما يجب وبين ما لا يجب ففقد الحكمة في الحقيقة إن الأعمال ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام الأعمال كلها نقسمها إلى ثلاثة أقسام في عمل خير في ذاته خير في ذاته وهذا واضح وفي عمل شر في ذاته وهذا ايضا واضح وفي اعمال يحتار فيها الانسان هل هي خير ام شر ودي اللي عايزه افراز وعايزه حكمه لأن كثيرا ما ترتبك الطرق أمام الإنسان وأحيانا الإنسان يتصرف تصرف قد يندم عليه كل أيام حياته وجايز إنسان يغلط غلطة تكون غلطة العمر كله يبكي عليها طول عمره ولا ينفعه البكاء لذلك المسألة تحتاج لحكمة تحتاج لحكمة والإنسان الذي تعوزه الحكمة عليه أن يطلبها من فوق من عند أبي الأنوار فيعطيه حكمة روحية وعليه أيضا يس- أن يسترشد بالحكماء زي ما بيقول برضو الشاعر بيقول فاطلبوا العلم على أربابه وخذوا الحكمة عند الحكماء لأن زي ما بيقول الكتاب هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت في بعض الأحيان الإنسان يتحمس لتصرف معين بحيث يشعر بكل أعماقه وكل تفكيره أن ده التصرف ده صح وبعد شوية يندم عليه ويبكي من أجله ويقول يا ريتني ما عملت نضرب بعض أمثلة في مسألة الإفراز خذوا مثلا التواضع الانسحاق الصمت الكلام الصراحة اللي كنا بنتكلم عليها التأنيب التوبيخ تصرفات كثيرة معاملات الناس يعني مثلا لما نتكلم ونقول أيهما أفضل الصمت أم الكلام من الصعب أن نجيب إجابة لكل الناس من الصعب أهو الكتاب يقول الاستماع أفضل من التكلم ويقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية والقديس أرسنيوس بيقول كثيرا ما تكلمت فندمت وأما عن سكوتي فما ندمت قط ومع ذلك فليس كل صمت فضيلة وليس كل كلام خطية والإنسان الصالح الحكيم هو الذي لا يصمت حين يجب الكلام ولا يتكلم حين يجب الصمت يعرف متى يتكلم ويعرف متى يصمت يعني يعرف امتى لازم يتكلم والسكوت يعتبر خطيه او امتى لازم يصمت والكلام يكون خطيه عايزه حكمه عايزه افراز عايزه حكمه وعايزه افراز ولذلك الكتاب لما اتكلم في الناحيه دي مره قال لا تجاوب الاحمق حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه يعني اسكت ما تردش عليه لا تجاوب الاحمق حسب حماقته ومره قال جاوب الاحمق حسب حماقته يعني مرة لازم يجاوب ومرة ما يجاوبش لازم ال- الحكاية عايزة إفراز عايزة حكمة إمتى الواحد يتكلم وإمتى ما يتكلمش وأيضا إذا تكلم ماذا يقول وماذا لا يقول من الصعب أن تعطى تعليما قاطعا في هذا الأمر المسألة عايزة تفكير عايزة إفراز في انسان بيصمت ولو قال كلمه واحده يحل مشكله في انسان بيصمت بينما لو قال كلمه واحده يحل مشكله وفي انسان لو صمت وما اتكلمش لانقذ نفسه من مشاكل في أوقات يكون الصمت رزانة وأوقات يكون الصمت جهلا وأوقات يكون الصمت بلادة وعدم حكمة وأوقات يكون الصمت خوفا وعدم رجولة وأوقات يكون الصمت لازما والكلام في وضع خاطئ لازم الواحد يدرك ويفكر يعرف هل يتكلم أم لا يتكلم وإذا تكلم ماذا يقول وماذا لا يقول وكيف يتكلم وكيف يبدأ وبأي أسلوب المسألة عايزة حكمة خذوا مثلا الانسحاق انسحاق القلب والكآبة في بعض أوقات الكتاب يقول بكآبة الوجه يصلح القلب بكآبة الوجه يصلح القلب وبعض أوقات نسمع حديثا واسعا كثيرا من القديسين عن الدموع كفضيلة وأهمية الدموع وجمالها ونسمع أن المسيح قد رؤي باكيا أكثر من مرة ولم يراه أحد ضاحكا ونسمع أن الدموع نوع من انسحاق القلب ودليل من دلائل التوبة ودليل من دلائل الرقة والحساسية ودليل من دلائل الزهد والبعد عن متع العالم إلى آخره ولكن في أوقات أخرى نقرأ في الحروب الثمانية التي شرحها القديسون أن الكآبة حرب من حروب الشيطان للنفس وأن الكآبة تولد اليأس وتولد قطع الرجاء وقد يستخدمها الشيطان ليحطم معنوي معنويات الإنسان ويضعف روحه وقد يبعده عن الله كلية والكآبة أحيانا تولد الضجر والملل إلى آخره فالإنسان ينبغي أن يعرف متى يكتئب ومتى يفرح الك- الكتاب بيقول بكآبة الوجه يصلح القلب وأيضا يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ويقول من ثمار الروح القدس فرح وسلام ويقول المسيح تفرحون ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم والإنسان الحكيم لا يأخذ آية واحدة ويقيس عليها حياته إنما يعرف متى يستخدم الآية في حينها الحسن ومتى تصلح الآية ومتى يصلح عكسها متى تصلح الكآبة ومتى يصلح الفرح في بعض أوقات إذا كنت كئيبا ومنسحقا ياخذ الناس درسا من كابتك كانسان رزين يهتم بخلاص نفسه واحيانا اذا كنت كئيبا تشيع القلق في قلوب الناس بالاخص وسط الرعاه ووسط القاده من الصعب ان الانسان يعيش كئيبا حتى اذا كان انسان متعب من صحته او مرهق او تحت ضغطات كثيره او غير مستطيع ان يتكلم من التعب لا بد ان يكون بشوشا والا يتعب الناس ويقلقون يتعب الناس ويقلقون ولذلك كثير من القاده كانوا يحتفظون بكابتهم لحياتهم الداخليه وببشاشتهم للقاء الناس واعجبني قول احد الادباء عندما قال يعجبني القلب الحزين الذي يستطيع ان يغني اغنيه مع القلوب الفرحه قلب حزين يستطيع ان يغني اغنيه مع القلوب الفرحه الشخص الروحي لا يمسك مبدا معينا ويقيس عليه حياته كلها وانما يعرف كيف يستخدم الفضيله وما هو وقتها المناسب ولا يسلك في قيود من مبادئ معينه وضعها لنفسه جافه وانما تكون مبادئه متمشيه مع الوضع الروحي اللازم ومن هنا كانت التدريبات الروحيه تحتاج لحكمه يعني انسان يضع لنفسه تدريب روحي ان انا مش هضحك الاسبوع ده ربما لان الضحك قاده الى الاستهتار في وقت من الاوقات او نسي نفسه وبعدين يضغط نفسه على الموضوع ده وجايز يقعد مع انسان لطيف يقول له كلمة حلوة تضحك ويرفض يضحك فيزعل منه ويخصمه ويقول له ايه الحكاية دي انت بتبوخني ولا ايه ويخصموا سوا وهو يفتكر انه عمل فضيلة لا ما دي ما تبقاش فضيلة عايز افراز عايز امتى يفهم او جايز يلاقي واحد حزين عايز يبسطه شوية او يضحكه شوية فيقول كلمة بيبتسم بشوش ضميره يتعبه ويقول انا اخطيت انا كسرت التدريب التدريب مش قيود معينه موضوعه للانسان احنا عايزين ندخل في حريه مجد اولاد الله يعني ايه ندخل في حريه مجد اولاد الله يعني لا نكون مقيدين بسلاسل في حياتنا الروحيه نعرف متى نفعل الشيء من اجل الله ومتى نفعل عكسه من اجل الله بشرط ان عكسه ما يكونش خطيه انا بتكلم على الامور اللي تنفع كده وكده زي ما قال بولس الرسول بيقول تدربت ان اشبع وان اجوع ان اكتفي وان استفضل جرب الشيء وجرب عكسه تدربت ان اشبع وايه وان اجوع ان اكتفي وان وان استفضل أولاد الله يأخذون روح الحياة ولا يأخذون نصوصا وحروفا تتعبهم في حياتهم زي ما قال الكتاب بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين يعني مرة كده ويبقى خير ومرة عكسه ويبقى خير مرة يبكي ويكون بكاؤه خيرا ومرة يفرح ويكون فرحه خيرا نفس ال- القراءة مثلا بعض الناس يقرؤون وينفذون ما يقرؤون بطريقة حرفية جافة بعيدة عن الفهم وبعيدة عن الروحيات زي واحد مثلا يقرأ في بستان الرهبان وينفذ حرفيا وبعدين يتعب لأنه بينفذ بدون إفراز يعني إيه بدون إفراز بستان الرهبان عبارة عن نصائح من الآباء القديسين في مواقف معينة من مواقف الحياة جايز الأب القديس يجي له إنسان يقول له نصيحة ويجي له إنسان آخر يقول له عكسها جايز الأب القديس الشيخ الم- المختبر ال- المرشد يأتيه إنسان يقول له نصيحة ويأتيه إنسان يقول له عكسها لأن حالة هذا الإنسان تختلف عن حالة الإنسان الأول فإحنا مش ناخد إحدى النصيحتين ونجعلها مبدأ لينا إحنا نأخذ الروح نأخذ الروح ونجرب الحالات ونجرب الحالات ناخذ ما يناسبنا تماما مثلما ناخذ مزامير داوود مزامير داوود بعضها مليان بالفرح وبعضها مليان بالحزن يجي واحد مثلا يقول اخذ مزمور الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء حتى متى تحجب وجهك عني ويحط المزمور ده قصاد مخه طول عمره و- و- ويعتبر ان ربنا باستمرار نسيه وباستمرار حاجه بقوا عنه ده يتعب خالص يتعب خالص خالص طب ما في مزامير اخرى بيقول سبحوا الرب فانه صالح وان الى الابد رحمته وفي مزامير شكر وفي مزامير تمجيد خذ من الحياه روحها ولا تاخذ نصوصها وكل كتاب روحي تقراه خذ منه شيئين على الاقل على الاقل اولا روح الكلام وليس حرفه ثانيا ما يناسبك انت شخصيا ما يناسب قامتك الروحيه ما يناسب ظروفك ما يناسب مستواك ما يناسب امكانياتك وقدرتك على التنفيذ ما يناسب تدرجك في السير في طريق الله لكن ما تاخدش الكلام كده على طول بلا تفكير بلا افراز بلا حكمه بلا تمييز ده كلام مش معقول في ناس كتير قروا قرأوا كتبا روحية وتعبوا في ناس كتير قرأوا كتبا روحية وتعبوا ازاي مثلا يقرأ عن فضيلة لأحد الآباء ويحاول ينفذها دلوقتي يحاول ينفذها دلوقتي بينما هذه الفضيلة يكون الأب القديس قد وصل إليها بعد تداريب وتدرج طويل بتاع عشرين سنة يمكن وبعدين واحد من السواح وصل له بعد نضوجه وبعد ما وصل وراح قال الحكاية دي ومن انت تبتدي بيها يعني الشيء الذي وصل إليه القديسون في نهاية جهادهم هل تبدأ أنت به أول طريقك يبقى ده عدم إفراز الشيء الذي وصل إليه القديسون في نهاية جهادهم هل أنت تبدأ به أول طريقك ما يبقاش إفراز ما يبقاش تمييز ما يبقاش حكمة ما يبقاش فهم نحن نريد الفهم نريد الحياة الحكيمة الفاهمة التي تحب الفضيلة وتنفذها بفهم تحب الخير وتسلك فيه بحكمة تأخذ روح الفضيلة وليس حرفية الفضيلة تأخذ روح الوصية وليس حرفية الوصية لأن الروح يحيي والحرف يقتل كما يقول الكتاب خذوا مثل من الأمثلة الطيبة والحزم لما إنسان يكون طيب بس بيكون خد نص الفضيلة حازم بس بيكون خد النص لكن الروحيات السليمة هي أن يكون طيبا في الوقت الذي تصلح فيه الطيبة ويكون حازما في الوقت الذي يصلح فيه الحزم لا يكون حازما بصفة دائمة ولا لينا هادئا وديعا بصفة دائمة عايزة إفراز عايزة إفراز السيد المسيح له المجد معروف عنه الوداعة والاتضاع مثل في الوداعة والاتضاع وكان بيسلك بالوداعة والاتضاع مع كل أحد لكن في وقت من الأوقات أخذ مواقف حازمة أخذ مواقف إيه؟ حازمة يعني إيه مواقف حازمة؟ يعني جه في وقت من الأوقات قال لبطرس قال له اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي يا رب ده بطرس دي عايزة حزم ومرة قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب يعني تضيع نصيبه من ملكوت السماوات كلها عشان ما غسلش رجليه احتراما ليك هنا عايزه حزم هنا عايزه ايه عايزه حزم في وقت للطيبه وللطبطبه وفي وقت للحزم المسيح الطيب اللي قال للمرأة الخاطئة وأنا أيضا لا أدينك اذهبي بسلام في مرة من المرات طرد الباعة من الهيكل وأخذ موقفا حازما شديدا وفتل صوت من حبال وقف بقوة كده المتهيأ للناس اللي شافوا المسيح وهو ماسك الصوت يقولوا الله مش هو ده الراجل الطيب اللي كان راكب الركوبة من قيمة نص ساعة ولا ساعة ده يأتيك ملكك وديعا راكبا على جحش الراجل الوديع اللي راكب على جحش يبقى ماسك الصوت في ايده ويقول بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص الحزم وقت الحزم والطيبة وقت الطيبة هنا المسألة عايزة إفراز المسيح داخل طيب وهادي ووديع راكب على جحش لكن مش معناها جوه الهيكل الخربان يقف طيب ووديع لا ما ينفعش هنا هنا عايزة الحزم واحد يشوفه ماسك الكرباج وبيقلب موائد الصيارفة وبيطرد الباعة وبيقول للناس انتم جعلتموه مغارة لصوص ويقول بس ضاعت مثالياتي تحطمت امامي بقى المسيح الوديع يعمل كده يا دي الخراب ويا دي الضيعه ضاعت كل المثاليه اللي عندي خلاص انا خرجت متحطم شفت صوره ضيعت كل مبادئي جرى لك ايه يا حبيبي خلاص خلاص خلاص خلاص حتى الراجل الوديع بيعمل كده يبقى مفيش فايده في الوداعه ولا في الطيبه ويقعد يبكي ويخرج متحطم لا ما تجيش كده دي المساله عايزه حكمه يا حبيبي عايزه حكمه هو الوديع ال- الوديع والطيب يعني عمره ما يكون حازم ولو كان حازم يعثرك حزمه يعثرك حزمه وتبتدي تدين حزمه وتقع في خطية لا الحياة الروحية تحتاج إلى إفراز وحكمة تحتاج وقت يكون طيب وقت يكون سيف من نار عايزة كده الحكمة عايزة كده ده بولس الرسول الطيب الطيب بولس الرسول الطيب اللي اتكلم عن المحبة كلام عجيب وقال إن كان لي إيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا بولس الطيب اللي قال لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد ينذر الناس بدموع بدموع ينذرهم بدموع ده طيب خالص ده الواحد بينذر بكلمة ناشفة وده بيقول بينذر بدموع بولس ده مرة قال لهم إيه قال لهم ألزمتموني أن أغير صوتي ألزمتموني أن أغير صوتي يعني إيه تغير صوتك يعني ابتدى يشخط والشخط حرام لا مش حرام في مواقف عايزة الشخط من غير كده ما تنفعش احنا هنمشي في حرفيات ولا ايه احنا عايزين افراز امتى الواحد يبقى طيب وامتى الواحد يسقط لكن الناس يشوفوا واحد بيسقط يقولوا بس ضاعت المثاليات ضاعت المثاليات بطرس الرسول الرجل القديس العظيم اللي دعا الناس للتوبة وفي عظة واحدة خلص على يديه ثلاثة آلاف وكان سبب بركة وخلاص لكثيرين بطرس الرسول ده في خبطة واحدة ينزل حنانيا وسفير الأرض موت على طول ده ما ادهمش فرصة للتوبة جرى لك ايه يا بطرس ده انت بتبحث على الخلاص انت بديهم فرصة للتوبة يقول لها ابدا الناس اللي جم شالوا جوزك يجوا يشيلوك انت رخرة مرة واحدة كده اهو مرة واحدة كده دي عايزة افراز امتى يكون متى يكون الحزم لازما للعمل الروحي ومتى تكون الطيبة لازمة للعمل الروحي هنا الافراز المسيح أيضا في حزمه المسيح أيضا في حزمه أعطانا مثالا من الإفراز في الحزم يعني إيه أعطانا مثالا من الإفراز في الحزم دخل الهيكل طهر الهيكل طهر الهيكل إزاي بمستويات وألوان شتى يعني إيه بمستويات وألوان شتى يعني فيه حاجة استلزمت أن يفتل لها صوتا من حبال وفي وموائد الصيارفة قلبها أقفاص الحمام لم يقلبها قال لهم ارفعوا هذه منها هنا ناس تانيين وبخهم وقال لهم انتوا جعلتم بيت أبي مغارة لصوص يبقى في ناس أخذوا توبيخا بالكلام وفي حاجات رفعت في هدوء وفي حاجات قلبت وفي باعة اضطردوا طرد وفي حاجات جالها صوت وحبال يبقى كل شيء له إفراز أيضا حاجة تحتاج ل- لصوت وحاجة تحتل تحتاج لقلب وحاجة تحتاج لطرد وحاجة تحتاج لكلام إفراز هذا هو الإفراز لكن واحد في يوم من الأيام ابنه يغلط فيروح شاخط في ابنه وبعد ما يشخط في ابنه يروح لأب اعترافه ويقول له يا ابونا أنا مش نافع أنا خاطي أنا مش نافع ليه مش نافع يا ابني شخطت في الواد طب وفيه إيه يا حبيبي لما تشخط في الواد ما دي شغلانتك أخطيت وضعته طب تاني مرة ما عدتش أشخط والواد يغلط ما يشخطش فيه أبداً الواد يستمر في الخطأ ويطلع مش متربي عشان أبوه عايز يبقى وديع وديع وديع ايه ده دي وداع دي دي عدم افراز دي عدم افراز ما يربيش الواد ويبقى وديع عدم افراز او الام ما تربيش الواد عشان تبقى حنينه حنينه حنينه ده ايه ده تمام زي ال... زي الام اللي ابنها يعيا ويجوا يدوا له الدواء فالواد يعيط تقول لا لا لا لا, لا ما تدولوش الدواء حرام عليك حرام عليك ما ياخد الدواء يبقى حرام ليه ارتكب خطيه يقول حرام حرام حرام الواد بيعيط دي عدم افراز ده اسمه عدم افراز وعدم حكمه وعدم فهم للحنيه عدم فهم للحنيه ده الحنان انك تنقذ الواد من المرض وتديله الدواء المر ولو عيط منه الافراز عايز كده ده ال- ده الاب نفسه قيل عنه بالنسبه للابن سر ان يسحقه بالحزن سر ان يسحقه بالحزن والاب نفسه قال ادب ابنك بقضيب من حديد نحن نحتاج في حياتنا الروحيه الى افراز الى حكمه نعرف ما هي الفضيله وكيف نستخدم الفضيله وكيف نستخدمها في حينها الحسن كيف نستخدم الشيء وكيف نستخدم ما يبدو عكسا له وهو ليس عكسا له ربنا نفسه بيعمل كده مرة بيجيب لنا حر ومرة بيجيب لنا برد ومرة بيجيب لنا صيف ومرة بيجيب لنا شتاء يا رب الحكاية انت بتحب الصيف ولا الشتاء يقول لك هنحبهم كلهم في وقت اديكوا صيف وقت اديكوا شتاء وقت اديكوا برد وقت اديكوا حر وقت اديكوا ضلمة وقت اديكوا نور هي كده دي دي الافراز اللي يمشي بيها الانسان عارفين لو ربنا جعل الدنيا كلها حرا بدون برد او كلها نهارا بدون ليل او كلها نور بدون ظلمه كان جسم الانسان تعب حتى من الناحيه الصحيه لكل شيء مناسبته لكل شيء مناسبته علشان كده الحكيم بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها بإفراز كلمة تتقال بإفراز في حينها الحسن الإفراز لازم في أشياء بتضيع الإفراز بتفقد الانسان الافراز بتفقده الحكمه ما هي هذه الاشياء من ضمن الاشياء التي تفقد الانسان الافراز الاندفاع الاندفاع لما انسان يندفع يفقد الافراز ويفقد الحكمه لذلك يحتاج الانسان الى التروي وعدم الاندفاع اي عمل تجد نفسك تريد ان تعمله بسرعه بسرعه شديده وبدافع ضاغط اهرب منه غالبا هو حرب من الشيطان لان الشيطان من ضمن وسائله السرعه العجيبه لان في جو السرعه في جو السرعه لا يعطي الانسان فرصه للتفكير لا يعطي الانسان فرصة في التدبر في التروي في الاتزان أعمال الشيطان كده كلها هوجة إذا وجدت نفسك في عمل بتعمله بسرعة ومش قادر عايز تكتب جواب بسرعة وتقول فيه كلام بسرعة عايز تقول كلام بسرعة وتنطق به بسرعة عايز تخرج بسرعة عايز تقعد بسرعة عايز تتصرف بسرعة خاف على نفسك قول السرعة دي من الشيطان زي ما قالوا العجلة من الشيطان هي دي العجلة اللي من الشيطان اللي اللي يزق الواحد زق كده بسرعة من غير ما يديله فرصة يفكر زق زق زق كده مش قادر يفكر زي واحد التيار بيشده ومش قادر يفكر فبيفقد الإفراز بواسطة الاندفاع لكن القديسين بالهم طويل حبالهم طويلة قال القديس مكاريوس الكبير يقول يا إخوتي الأحباء في مرة أتاني فكر أن أزور الأخوة السواح في البرية الجوانية طب وبعدين بيقول فبقيت مقاتلا هذا الفكر ثلاثة سنوات لأرى هل هو من الله أم ليس من الله ده أنت بالك طويل صحيح يا أبو بقار باله طويل قال جاله فكر يشوف السواح فبقيت مقاتلا هذا الفكر ثلاث سنوات عشان أشوفه من الله ولا مش من الله وأقول لك اللي من عند الله يثبت واللي مش من عند الله يزول أنا مش بقول لكم كده يعني كل حاجة تدوها فرصة زي دي يجي لك فكر انك تصلي بالليل تقول أس- بقيت مقاتلا هذا الفكر ثلاث سنوات طبعا ما تنفعش الحكايه دي ابدا لكن في بعض امور الانسان يحتاج ان يأخ- أن- ان يعطيها فتره حضانه فتره حضانه عارفين فتره حضانه زي ايه زي ما البطه او الدجاجه او الحاجات دي تحتضن البيضه مده معينه فتره الحضانه الكافيه اللي تعطيها نضج كذلك في افكار تحتاج لفتره حضانه الواحد يحتضن الفكره مده كتير قوي من الناس بتوع ربنا تقول لهم فكره يقول لك طيب سيبها كده ونشوف اراده ربنا فيها ايه مش بتوع اندفاع وفي افكار صالحه على طول يوافق على طول من ضمن الاشياء التي تفقد الافراز الجهل او الغباء انسان جاهل ما عندوش افراز او انسان غبي ما عندوش افراز اللي زي دول يحتاجوا لمشوره ولنصح من ضمن الاشياء التي تفقد الانسان الافراز الكبرياء او الغرور او الثقه الزائده بالنفس الكبرياء او الغرور او الثقه الزائده بالنفس يعني انسان عنده ثقه بتفكيره بذكائه يقول ايوه دي صح اه خلاص مش عايزه كلام طب يا اخي مفكر في اوه مش عايز تفكير ابدا دي صح يعني صح طب شاور فيها يقول ما- مش عايزه مشوره دي صح يعني صح آه، غرور نوع من الغرور وكتير من الناس عندهم هذا الغرور تقول له طب فكر في الموضوع يقول لك افكر ودي حاجه عايزه تفكير ما هي واضحه زي الشمس واضحه زي الشمس وجايز تكون غلط وغلطها واضح زي الشمس برضه هو بس غرور ودائما الغرور والثقه الزائده بالنفس بتفقد الافراز دائما الغرور والثقه الدائمه بالنفس بتفقد الافراز وهكذا نتيجة الغرور والثقة الدائمة تجد الإنسان يحكم أحكاما سريعة أحكاما سريعة ويظن أنها أحكام صحيحة وجايز تكون أحكام خاطئة أو أحكام ظالمة وجايز تكون أحكام خاطئة أو أحكام ظالمة نتيجة الغرور والثقة الزائدة بالنفس وجايز فقد الافراز ياتي نتيجه غرض غرض انسان عنده رغبه عنده غرض معين تلاقي الغرض يقوده ولا يرى الخير الا في هذا الغرض فكل احكامه خاطئه لانها مقوده بالغرض اللي عنده مقوده بالغرض يعني هو مش عايز يصل الى الحق انما عايز ينفذ اللي في مخه او ينفذ اللي في قلبه فمش ممكن يجيله افراز ولا حكمه كل مساله يعللها بما يتفق مع هذا الغرض ويوجهها بما يتفق مع هذا الغرض فمش ممكن يحتاج لايه يشاور واحد تاني الواحد التاني ما عندوش هذا الغرض فيحكم حكم مظبوط لانه مش متاثر بغرض معين إذا كان الإنسان مقادا بغرض معين فسيفقد الحكمة والإفراز كل اللي في مخه إنه ينفذ الغرض بل يظن أن من يعارض غرضه هو هو الشخص غير الحكيم وغير المفلس وجايز يكون عدم الإفراز ناتج من إن الإنسان بينظر من زاوية واحدة أو من نقطة واحدة في الموضوع دون أن يلم به من جميع زواياه ومن جميع نقطه وكتير من الناس بيقعوا في الحكاية دي بينظروا للأمور من زاوية واحدة وجايز يكون ال- عدم الإفراز سببه قلة الخبرة إنسان مش مختبر في بعض أمور لم يختبرها ما عندوش فيها سابق معرفة عملية ما جربهاش ولذلك نحن نسأل ذوي الخبرة الذين جربوا الحياة وجربوا الأمور لكي نأخذ منهم الإفراز والحكمة على أية الحالات ينبغي أن الإنسان يقتني الإفراز في حياته يقرأ كثيرا يستشير يستشير كثيرا يفكر كثيرا يتروى في أعماله يبعد عن الغرض إلهنا مصدر كل حكمة يعطينا هذه الحكمة له المجد الدائم إلى الأبد آمين